يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصرنا الحبيبة وفي كل الدول العربية أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد أسأل الله أن يوفقكم لخير الدنيا والآخرة قولوا أمين اللهم أمين طبعا يا شبابنا وحبايبنا الناس المتألقة المتفوقة اللي دايما بيجاوبوا على سؤال الحلقة واللي كان إيه سؤال الحلقة الماضية يا ترى يقول لي لمصر مكانة في قلوب المسلمين حضرتك عايز تقولها لمصر أو لمصر براحتك مكانة في قلوب المسلمين وفيها أملهم عايزين نعرف ما تحت خط اللي هي كلمة مكانة مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة طيب يا شباب عايزين نشوف بقى يا ترى سؤال ال SMS وسؤال السباق اليومي كل حلقة لغة عربية معانا السؤال بيقول ايه يا ترى سؤال ال SMS بيقول الشورى من أعظم مبادئ الإسلام عايزين نعرف كلمة الشورى وخلي بالك آخرها إيه الشورى من أعظم مبادئ الإسلام وطبعا إحنا في اقتراب انتخابات الشورى ربنا يحفظ كل مسلم يا رب ومسلمة طيب يا ترى مين اللي جاوبوا سؤال الحلقة الماضية إجابة صحيحة طلابنا الفائقين لوحة الشرف معانا دعاء وحنان صبري من القاهرة محمد مصطفى عبد الحميد من الغربية آلاء محمد حسني من المنوفية أميرة ناصر أحمد من القاهرة سليمان حجاج أكتوبر الجيزة ومعانا أسماء أخرى برضو يا جماعة إن شاء الله بتظهر قدام حضرتك أهو أحمد محروس أحمد من سوهاج أحمد ويس من سوريا زهراء نصر من سوهاج شماء محمد حسن من القاهرة شماء عبد الرحيم من أسوان ومحمد حسين من دمياط ياسمين عصام اسكندرية هدير عمر حسن الأقصر يمنى عبد الله توفيق البحيرة يمنى صلاح الشرقية عبير عبد الله القاهرة طب بيطري ما شاء الله محمد أبو الخير الدقالية أمنية شلبي القاهرة محمد رجب محمد لطفي القاهرة جمال محمد عبد المنعم الجيزة وأخوه إيهاب محمد محمود المهدي القليوبية آية محمد أحمد الإسكندرية أمير هشام أولى ثانوي دقالية سارة غريب عبد الجواد سوهاج خالد عمار الوادي الجديد محمد حسن حسين القاهرة جيهان أحمد محمود القاهرة نورهان جابر البسيوني المنصورة مهدي الفرماني المنفرية أمير إسماعيل النجار المنصورة ومعانا آلاء عبد الفتاح الطاروتي وهاجر ابو المعاط القاهره ساره وسمر محمد امين الدقاليه هدير المنوفيه وعبد الله عبد الكريم الجيزه محمود احمد محمود القاهره اللي ما شاء الله كتير قوي اللهم بارك محمد اشرف دمياط حسن عبد الله سوهاج ورده الاقصى الجيزه علياء خير سوهاج اميره محمود الدقاليه احمد نصر عدس الغربيه لمياء خالد القاهره نيفين نافع وعبد الله عزت فهمي احمد وابراهيم احمد المنشاوي اسكندريه اسماء سعد محمود اسيوط عمرو فرج الفرافرة كريم محمد مصطفى أسوان مروان محمود الفرافرة أميمة محمد عبد الله الفيوم أحمد جمعة أحمد السعودية والأخت اللي بتدعو بتطلب الدعاء بالشفاء للشيخ أبو علي أسأل الله العظيم 14 عظيم أن يشفيها أسأل الله العظيم 14 عظيم أن يشفيها قولوها سبع مرات ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويشفي مرضى المسلمين طبعا يا جماعة دي الأسماء معانا ما شاء الله لا قوة إلا بالله معلش يا أستاذ صاري بعد إذنك نكرر سؤال ال SMS ثاني ويا ريت الإجابة على سؤال ال SMS من خلال الرسائل الإجابة على سؤال ال SMS من خلال الرسائل وأخونا إسلام بيبلغنا بكل الناس اللي بتجاوب إجابات صحيحة وابعت اسمك بعد إذن حضرتك بيقول إيه السؤال أعرب كلمة الشورى في الجملة التالية الشورى من أعظم مبادئ الإسلام طيب بناء على طلب كثير من الطلاب الصف الثاني والثالث احنا بفضل الله ونعمته قالوا يا أستاذ احنا محتاجين حلقة للتدريبات والتطبيقات النحوية نتدرب فيها مع بعضينا على الدروس النحوية اللي احنا بناخدها مع حضرتك فنبدأ نشوف بقى مع بعضنا النهاردة حلقة تطبيقات ونبدأ نستقبل الاتصالات من أول الحلقة إن شاء الله أول الحلقة وأول تطبيقات هناخدها بإذن الله وده عنوان حلقتنا النهاردة تطبيقات نحوية لسنة ثالثة وتانية سنة وأنا بدأت بالكبير طيب يا ترى التطبيقات إيه؟ هنبدأ الأول بتطبيقات اسم التفضيل أول حاجة وده أنا وعدت بيها الحلقة الماضية لأن إحنا ما لحقناش وقت الحلقة ناخدها هناخد تطبيقات اسم التفضيل يظهر قدام حضرتك أول أسئلة معانا إن شاء الله يبدأ يقول لي عين فيما يلي اسم التفضيل ثم بين حكمه مع ذكر السبب الجندي العربي أو الجندي العربي أشجع جندي تمام وأفضل الخلال حفظ اللسان واليد العليا خير من اليد السفلى هنبدأ نحل مع بعضينا ونشوف القواعد مع بعض أول سؤال عندي أنا عايز أطلع اسم التفضيل من الجملة الأولى بيقول لي الجندي العربي أشجع جندي ها اسم التفضيل فكرني كده هو اسم على وزن إيه؟ أفعل إجابة صحيحة والمؤنث فعلة إجابة ممتازة صح يبقى أفعل والمؤنث إيه؟ فعلة ما شاء الله أختنا سمية من أسيوط السلام عليكم يا سمية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا سمية بيقول لي الجندي العربي أشجع جندي اتفضلي أشجع أشجع حكمه إيه يا سمية مع بيان السبب
مضاف لنكرة يلزم الت- الإفراد والتذكير والتنكير مضاف لنكرة يلزم الإفراد والتذكير والتنكير جميل تاخدي التانية نقول أفضل الخلال حفظ اللسان لو أنا حبيت أسألك بقى ما أجزاء أسلوب التفضيل هنا
نعم أنا- ما أجزاء أسلوب التفضيل أفضل الخلال حفظ اللسان المفضل حفظ اللسان المفضل حفظ اللسان ما شاء الله اسم التفضيل أفضل اسم التفضيل أفضل المفضل عليه الخلال المفضل عليه خلال إجابة ممتازة حكم اسم التفضيل إيه؟
آه، مضاف لمعرفة يبقى يجوز ال- آه، يجوز ال- ال- المطابقة على المطابقة
يجوز المطابقة وعدم مطابقة ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب تمام واللي عايز يقول يجوز إنه يطابق المفضل يا سمية أو أن يلزم الإفراد والتذكير ما يقولش والتنكير بقى تمام؟ طيب ربنا يحفظك ويبارك فيك طب نجيب السؤال الثالث بيقول لي إيه يا أستاذ طارق اليد العليا خير من اليد الإيه؟ السفلى يا سمية معانا؟
أيوة أيوة يا أستاذ أحمد طيب انا عندي كم اسم تفضيل في الجمله دي يا سميه ثلاثة ما شاء الله اول كلمه العليا العليا تاني كلمه خير والسفلى خير احنا عندنا كم اسم تفضيل في اللغه العربيه معانا هنا علينا كطلبه ثانويه عامه ثلاثة.
مش على وزن افعل ثلاثة اللي هم خير وح- آه، وح- آه، وحب وشر خير وشر وحب خير وشر وحب إجابة ممتازة طيب أنا عايز أشوف اسم التفضيل اللي هو خير تمام بيقول لي خير من يبقى هنا نكرة ها ن- مجرد من ال والاضافه يلزم الافراد والتذكير والتنكير يلزم الإفراد طب وكلمة العليا والسفلى العليا والسفلى معرفه بال يبقى ها؟
هتو- يطابق يطابق المفضل فيه في الافراد والتذكير والتنكير لا في العدد والنوع نقول كده ماشي يطابق المفضل في ايه في العدد والنوع عشان الافراد والتذكير والتنكير بدل ما اقولها كده لا نقول يطابق المفضل في العدد والنوع جزاك الله خيرا سميه اختنا ايمان الدقاليه السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا استاذ احمد الله يكرمك يا ايمان الله يبارك سميه معانا برضو ايوه يا استاذ احمد طيب خليكي معانا اتفضلي يا ايمان أه والله يا استاذ احمد انا كنت عايزه اشكرك جدا انا كنت طالبه عندك السنه اللي فاتت وخلصت يعني ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب الله يبارك لكم يا رب ويديكم الصحه ويجزيكم خير والله العظيم هو حاجه جميله قوي انكم بتعملوها لنا يعني الله يكرم ربنا حضرتك يبارك لكم يا رب على فكره دخلت تربيه عربي ما شاء الله ما شاء الله يا اللهم رب- يا بارك رب يا رب كده ابقى زي حضرتك ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب جزاك الله خيرا يا ايمان شكرا لحضرتك سميه لا زالت معانا ايوه يا استاذ احمد ما شاء الله لا قوه الا بالله اتفضلي يا سميه نخش في السؤال اللي بعده اه ركز اللي جاي ده لان ده سؤال بياتي كثيرا وهو ايه اجعل مشار اليه في العبارات الاتيه للمثنى والجمع طيب انا عايز دلوقتي المثنى والجمع هبدا هذه القصه اجمل قصه مضاف الأول أحدد اسم التفضيل وأشوفه هيثبت يعني يلزم الإفراد والتذكير والتنكير ولا هيتغير هنا حكمه إيه يا بابا مضاف لنكره يبقى يلزم مضاف إلى نكرة يبقى يلزم يبقى اللي حواليه هيتغيروا هو نفسه هيثبت هيثبت ما شاء الله طب لما أجيبها مثنى هقول إيه طب تظهر الجملة يا أستاذ طارق هذه القصة أجمل قصة هقولها إزاي يب- يبقى هاتان القصتان ها اجمل قصتان أجمل قصتين اجمل قصتين عشان مضاف إليه جميل طيب لما أجيبها جمع بقى أقول إيه آه، هؤلاء الق... آه، هذه هذه القصص ها.
اجمل قصص أجمل قصص إجابة ممتازة وصحيحة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يحفظك يا سمية ويبارك فيك يا رب طيب نتابع معانا برضو السؤال اللي بعده هذا الطالب طبعا خلي بالك حضرتك ربنا يحفظك ويبارك فيك أنا عايز نعرف أختنا سمية ربنا يبارك فيها من الفائقات ما شاء الله ومن طالبات قناة الرحمة وهي من أسيوط ربنا يبارك فيها ويحفظها ومجموعة كام يا سمية؟ ان... ان... ما شاء الله لا قوه الا بالله 99 9 من 10 ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب طب نشوف السؤال اللي بعده ونستقبل اتصال اخر نشوف بيقول لي ايه هذا هو الطالب الافضل في الفصل هذا هو الطالب الأفضل في الفصل طبعا اسم التفضيل هنا ايه كلمة ايه قول ها الأفضل إجابة صحيحة طب ما بتقولش معانا ليه اتصل بينا طيب قول الإجابة هذا هو الطالب الأفضل في الفصل الأفضل اسم التفضيل حكمه ايه قبل ما تسني وتجمع هتقول لي ده معرف بال صح يبقى يطابق المفضل في العدد والنوع صح يبقى لما أقول هذا هو الطالب الأفضل أما أجي أخليه بقى مثنى هيبقى هذان هما الطالبان الأفضلان في الفصل تمام طب لو حبيت أجيب مثنى مؤنث هقولها إزاي بقى ودي من الأخطاء اللي بنقع فيها إيه هو هذا هو الطالب الأفضل يا ترى المثنى المؤنث مين شاطر يقول معانا واحد قال لي يبقى أنا هجيب بقى مش الأفضل مش هينفع أقول الأفضل أقول الفضلة أقول صح يبقى لما أجي أسن كلمة الفضلة هقول بقى إيه الجملة تظهر قدام حضرتك بدل ما أقول هذا هقول بقى ولا هذان لا هجيب مؤنث بقى تبقى هاتان هما الطالبتان وهسن كلمة الفضلة آه هقول بقى إيه الفضليان في الفصل آه الأزمة في حضراتكم إيه بقى الأزمة إن الاقي واحد يقول لي إيه هاتان هما الطالبتان الفضلتان لا نفسه عمال يقول تاني تاني فقالها تاني في الآخر لا جبت التاء بقى في الفضليان دي منين يقول لي مش مؤنث اقول لك طب جبتها منين ده انا عندي قاعدة الاسم المقصور اذا كانت الالف بعد الثالثة بتقلب ياء يبقى فضلة الالف بعد الثالثة يبقى فضلة يان فضلة يان مفيش مجال للتاء خالص جميل طيب لما اجيب بقى جمع المذكر يبقى اقولها ازاي هقول هؤلاء هم الطلاب الافضلون في الفصل جميل طب لما اجيبها جمع المؤنث هسني برضو واجمع وايه كلمة ايه كلمة الفضلة بقى زي ما عملناها من شوية صح هتبقى ايه بقى هؤلاء هن صح ما شاء الله عليه اللي بيقول معايا هؤلاء هن الطالبات ها الطالبات الايه يا دعاء السلام عليكم عليكم السلام ها الايه بقى الطالبات الايه الفضليات الفضليات ما شاء الله طيب جميل لما اقول بقى الجملة الثالثة يا دعاء هذه الفتاة أكبر أخواتها عقلا اه ما حكمها هنا
هنا آه، يلزم عشان مضاف إلى نكرة هي كلمة أخواتها نكرة لا أكبر هي النكرة اسم التفضيل آه، نكرة يبقى يلزم إفادة تذكير تنكيس يا دعاء ركزي شوية يا دعاء واظهر لها الجملة يا أستاذ طارق كلمة أخواتها نكرة أنا عارف إن اسم التفضيل نكرة أيوة، مضاف دلوقتي إلى نكرة هي مضاف إلى نكرة يعني كلمة أخواتها دي نكرة ولا معرفة بالإضافة
لا لحظة لا دي معرفة بالإضافة اه آه معرفة بالإيه؟
بالإضافة آه.
بالإضافة جميل يبقى اسم التفضيل مضاف إلى نكرة ولا مضاف إلى معرفة مضاف إلى معرفة يبقى يطابق يبقى ي- يجوز بقى يجوز يطابق أن المطابقة يلزم وعدم يجوز أن المطابقة يطابق.
جميل طيب هقول لحضرتك طب ن- نجيبها كده يجوز ها هقولها تاني هاتاني الفتاة
هاتان الفتاتان ها
آه ممكن نقول آه يجوز يبقى أكبر يبقى أكبر ها أخواتي أخو أكبر أخواتها عقلا أخواتهما أك- أخواتهما عقلا ها وممكن نقول كمان آه، ممكن نقول كبرى أخواتهما عقلا طيب كبرى ولا كبرية
كبرايا اه مش انا هسني كلمة كبرى تبقى ايه كبريان صح
اه طيب لما اجي بقى هي معرفة بالايه بالإضافة طب ما نشيل النون للاضافة
مش نقول الإضافة آه، تبقى مش- آه كبرايا أخوات اخواتهما عقلا طيب عايزينها جمع المؤنث
تبقى هن الفتيات أهي، اظهر لها الجملة يا استاذ طارق ها هؤلاء بقى
هؤلاء الفتيات ها
آه، آه، كبرى
أكبر أو أكبر أو كبرى أو كبرية دي لا ما هي كبرية للمثنى تبقى كبريات اه اكبر او كبريات اخواتهن أخواتهن عقيم ايوه كده ربنا يحفظك يا رب يا دعاء تاخد سؤال كمان
طب ممكن حنت بقى من حضرتك؟
ممكن اختك أه اتفضل تجاوب ما شاء الله يلا اتفضلي حضرتك يظهر السؤال اللي بعده ها عايز يبين نوع لا فيما يلي معانا بقى أنا مثلا حنان اتفضلي يا حنان ومعاكي اختك سميه في ثالثه ثانوي حنان انت في ثانيه صح اه.
جميل واختك سميه من اسيوط في ثالثه ثانوي ماشي كل واحده تاخد لا من الاثنين وتعرب اللي بعدها ماشي أنا هاخد أول واحدة خدي اول واحده آه لا تعجب من التضحية لا تعجب يبقى دي آه مفرد إن هو اسم لا يكون مفرد ها وتعجب يبقى اسم مبني على الفتح آه، في محل نصب عارفه القضيه في ايه بقى هي سميه هتقول لك غلطتك ايه طب ثانية واحدة أفكر فيها طب تظهرها سميه ايوه يا استاذ احمد انا عايزك تقراي الجمله كده وتقوليها لاختك حنان ها اظهر لها الجمله يا استاذ طارق ها اقريها كده لا تعجبا لا تعجبا طب ما تكملوا الجملة الأخيرة بعد إذنكم من الروح من التضحية بالروح من أجل الله فالعاقل حيث لا عجب وأنت أه لا تعجب رحت بقى هنا شبيه بالمضاف
طب- ركزوا يا جماعة في الجملة ها يا أنسة أنت وهي لا تعجب لا تعجب
شفت بقى القرايه سبحان الله القرايه غيرت المعنى خالص خلتنا نفكر في لنا فيها الجنس وهي لا الايه
لن لن ده نسير جازم.
في المضارع دي لنا هي الجازمه للفعل المضارع لا طيب تعجب فعل مضارع مجزوم بالسكون يبقى فعل المضارع مجزوم بالسكون صح يا حنان يبقى هي هنظهر الجمله كده ونشوف لا تعجب من التضحيه بالروح يعني أصل هي م- مش يعني تنفعش لنا في الجنس لا تعجب من التضحيه بالروح من أه من اجل الله يعني المعنى بعيد قوي يعني أه تمام لكن هي لا تعجب ليه انا عرفت منين لا تعجب عشان الخطاب اللي في الاخر وانت عاقل كان ماشي اقول معاكم كده لو مفيش انت في الاخر كنا نقول ماشي دي نافيه الجنس يبقى دي ان هي يبقى ده فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون على اخره طيب يلا يا سميه الثانيه بقى
لا يعجب
ها
لا- لا يعجب لن لن لن فيها لا النافيه هنا عامله ولا غير عامله غير عامله لا انا بعد منها ايه فعل مضارع مظبوط جميل يبقى هنعرف المضارع ايه يا حنان فعل مضارع يبقى فعل برضه مع... آه، فعل مضارع مجزوم بالسكون ده بعد لا اللي ملهاش اي لازمه نافيه غير عامله يبقى فعل مضارع ماله
أي فعل مضارع مرفوع بالضم فعل مضارع مرفوع بالضمه التالتة بقى حيث لا عجب ها لا عجب دي بقى تبقى هنا اسم لا مبني على الفتح في محل نصب جميل الرابعه ليك يا سميه انت عاقل لا غافل غافل اسم عطوف منصوب على تسجيل فتح الظاهره اسم معطوف اجابه ممتازه طب جبتي منصوب منين ها آه، اسم عطوف مرفوع علامه رفعه الضم الظاهرة.
اه انت عاقل عاقل خبر تمام ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك يا رب يا سميه اللهم بارك احنا عايزين كده لما نسمع الارقام الحلوه والجميله دي نقول اللهم بارك ها ندعو لهم بالبركه ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب جزاكم الله خيرا ربنا يحفظكم نشوف اتصالات اخرى ونشوف جمل اخرى ان شاء الله يلا يا شباب نشوف بقى انا عايز بس الناس اللي عماله قاعده قدامي عمال يتنطع كده امسك التليفون لا ما امسكوش اقول ما اقولش ايه الكسوف ده انت مكسوف من ايه حضرتك ايه القضيه ان انت تجاوب معانا ونتعلم الخطا من بعض ما حضرتك لو ما غلطتش معايا وصلحت لك هتغلط في ورقه الاجابه في الامتحان قول لي بس الغلطه على قناه الرحمه الدنيا كلها بتشوفها معلش ايه المشكله يعني ايه القضيه اشتغل معانا ربنا يحفظك ويبارك فيك والاخت اللي اخطات مفيش ادنى مشكله ايه القضيه يعني الخطا وارد لاي انسان ولازم حضرتك لما تخطئ امام الاستاذ الاستاذ يصلح لك الاخطاء بتاعتك عشان بفضل الله هدفنا من الجلوس وتوفير القناه لهذه البرامج حتى لا يخطئ الطلاب أبدا إن شاء الله في الامتحانات فربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم ها عايزين جرأة كده وعايز بقى الأخ اللي بيتنطط بقى واللي بيشرب ميه سيب اللي في إيدك بعد إذنك خليك معايا قول له يا أستاذ ما تعصبش حاضر بس سيب اللي في إيدك أهي والدته بتقول له سيب الأكل واقعد اتفرج على الأستاذ ربنا يحفظك ويبارك فيك ها يلا السؤال اللي بعده بيقول لي إيه بقى يرجو المؤمن رحمة ربه هنا ده عندي ثالثه ثانوي وثانيه ثانوي في الوحده الثانيه الاثنين عندهم في الوحده الثانيه وحده المشتقات في ثانيه ثانوي والابنيه في ثالثه ثانوي بيقول لي صغ من الفعل يرجو اسم فاعل واسم مفعول وصيغ مبالغه او صيغه مبالغه الكلام ده هنصوغه امتى بعد فاصل قصير ابقوا معنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سنعود إن شاء الله حان الآن موعد أذان العصر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
من بين القلب القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتودد
عدنا بفضل الله بفضل الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رجعنا لحضرتك تاني واسماء الناس اللي جاوبت اجابه صحيحه ال SMS ساره وس- اسامه محمد امين من الدقهليه استاذه هاله مدرسه الكيمياء زينب عزت داخل المنيا ضحى العراق آه، ريهام عزت المنيا ندى ناجي الاسكندريه آه، اختنا اميره عبد المجيد الاقصر احمد عصام من الاسماعيليه ندى خالد من المرج القاهره ايمان مطروح امير عبد الحاس اسوان جهاد محمدين اسيوط حسام الجيزه السيد خميس البحيره وعبد الرحمن من المنيا ربنا يحفظكم واختنا رحاب السيد غانم ترجو شرح التجربه الشريعه ان شاء الله ابشري هنشرحها ان شاء الله قريبا باذن الله رب العالمين طيب يا جماعه معانا لسه بقى التدريبات ونشوف حضرتك اعتقد بقى الناس اللي مكسله بقى يبداوا يحلوا معانا ولا ايه يلا يا سيدي يظهر يا استاذ طارق يقول لي يرجو المؤمن رحمه ربي ومعانا سميه ما شاء الله قاعده معانا من ساعه الصلاه السلام عليكم يا سميه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دلوقتي عايزين يرجو المؤمن رحمة ربه تمام الأول عايزين اسم فاعل ها المؤمن راجي رحمه ربه طيب أقول لك فكرة جميلة قوي ها ولكل المشاهدين إيه رأيك مش إحنا عايزين نحافظ على ترتيب الجملة زي ما هو صوتك واطي شوية ايوه سامحنا أنت رجعت يا صوت ولا إيه يا سمية ايوه استاذ احمد طيب بقول لحضرتك عايزين نحافظ على ترتيب الجملة صح؟
ايوه اللي يحافظ لي على ترتيب الجملة ان انا احط هل في الاول يبقى سبق باستفهام اه هتلاقي ترتيب الجملة زي ما هو او طبعا همزة الاستفهام بس هل اوضح هل راجي المؤمن رحمه ربه ايوه بس هنا بقى تلاقي نفسك خلي بالك بقى اصل النحو التراكمي هل راجن ايوه كده ما شاء الله هالراجن المؤمن رحمة ربه طيب ليه بقى لان اسم منقوص واتعرب مبتدا لازم تحذف ياءه وهو نكره تمام كده ايوه طيب لما اجي بقى اقول المؤمن تتقلب ايه
فاعل مرفوع على مترفيه الضمه الظاهره جميل والرحمه مفعول به منصوب على نصبه الفتحه الظ- الظاهره جميل وقناه الرحمه رحمه ربي والرب مضاف اليه مجرور علامه جره الكسره والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه ما شاء الله لا قوه الا بالله طب تجيب اسم مفعول ماشي رائعة دي بقى رائعة خلي بالك اسم المفعول مشتق من الفعل المبني لل مجهول الله بس الجمله بس ممكن صح طب الجملة تظهر يا أستاذ طارق ها يرجو المؤمن رحمة ربه
أمرجوة أمرجوة رحمة الله من المؤمن من المؤمن آه جميلة حلوة دي طب إيه رأيك أمرجوة صح أنت حطيتي همزة الاستفهام أمرجوة جميل وتبقى رحمة رب المؤمن ماشي اه
صح ولا لا أيوه أنت جبتي اسم الجلالة الله هو مش موجود في الجملة احنا عايزين نرتبط باللي موجود ماشي
يبقى أمرجوة رحمة رب المؤمن منه أو من المؤمن لا خلاص هي مش محتاجة ماشي هو احنا اساس احنا مش في انجليزي آه لازم في الاخر اقول باي فلان ما عندناش الكلام ده انا عادي جدا امرجوة رحمة رب المؤمن تمام ماشي طيب بس هو رب المؤمن ورب الكافر واحد الله رب العالمين مفيش مشكلة يعني طيب ها عايزين بقى نعرب كلمة رحمة
نائب فاعل مرفوع على مترفيه الضمة ما الظاهرة شاء الله لا قوة إلا بالله تمام نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك والله يا سمية ربنا يحفظك ويبارك فيك لأهلك يا رب كل المشاهدين يقولوا أمين خليك يا صاحبي.
وكل الطلبة اللي قاعدين كده حاط إيده على خده نفسي أجاوب زيها طب ما تتصل يا حبيبي اتصلي يا أختي ها ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك اللهم أمين يلا نشوف السؤال اللي بعده لسه في السؤال بنفس السؤال يا سمية ماشي صح بيقول لي بقى وصيغة مبالغة مرة ثالثة عايزين بقى صيغة مبالغة من آه حلوة دي برضو هل زي ما احنا هنحط هل في الأول بس صيغة المبالغة يا سمية زي اسم الفاعل يعني ترفع فاعل وتنصب مفعول ها طيب اختنا يا نعم من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ازي حضرتك يا مس- الله يكرمك يا نعم منور ربنا يحفظك الله يخليك اتفضلي بقى عايزين نشوف كده يرجو المؤمن رحمة ربي عايزين نجيب من يرجو صيغة مبالغة صيغة مبالغة هي ها.
بتيجي على وزن فعال ومفعال فعال ماشي خلينا في فعال
فعال أنا قلت هي ممكن تبقى راجل مؤمن رحمة ربه
هتبقى م- مراجي لا ها سمية ايوه استاذ احمد انت غبتي في تفكير المرة دي
ثانيه اه اقول لحضراتكم بقى معايا انعام وسمية صح أيوة حضرتك ربنا يحفظكم هقول يرجو اجيب الماضي رجع جميل هجيبها على وزن فعال حلو المفروض انها تبقى ايه تبقى رجاو عندنا قاعدة بتقول لو لقيت بعد الالف حرف لين زي الواو والياء ما ينفعوش لابد على طول نقلبهم همزة تبقى رجاء تبقى ايه رد رجاء بالهمزة تمام يبقى هقول هل رجاء المؤمن يعني يا أستاذ دي ناخدها كده على معتل الآخر آه يعني لو أقول وعى على وزن فعال مثلا أقول وعاء صح وقضى أقول قضاء أيوة يبقى هنا إيه لأن أصلها قضاي مش هتنفع قضاي دي صعبة قوي الألف بعدها ياء فنقلب الياء دي إلى إيه إلى همزة تبقى قضاء تمام يبقى هالرجاء إنعام أيوة هنعرف كلمة المؤمن إيه بقى أم، كلمة ال المؤمن- هتظهر الجملة إيه؟
الم- الجملة قدامك أهي فين؟ ما طلعتش أهي قدامك
أوكي أهي قدام حضرتك رقم د رقم د يرجو المؤمن
يرجو المؤمن احنا حطينا بقى آه، رجاء المؤمن هتبقى يبقى الم- ها فاعل. المؤمن هتبقى فاعل هتبقى فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة كملي يا سمية
احنا بايه يا استاذ احمد رحمة انت اتضايقتي يا سمية عشان ما عرفتهاش لا لا لا ابدا مفيش ادنى مشكلة ربنا يحفظك هنعرب رحمة ربي مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة وربه مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة الظاهرة ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم السؤال اللي جاي قوي جدا ها يا ترى الاتنين معانا أيوة يا أحمد طيب اما نشوف بقى تانية وتالتة بقى هيعملوا ايه يلا اتفضلوا يظهر معانا بيقول لي ايه نحن صانعو الخير نحن صانعون الخير السؤال ده قوي جدا أقول أنا؟
عايزين بقى علل لحذف النون في الجملة الأولى وعدم حذفها في الجملة الثانية آه، أقول مين اللي بتقول؟
انعام اتفضلي آه، نحن صانع الخير في الأولى هتتحذف لأن هي كده جاية آه، جت فعل ماضي اه والفعل الماضي ممتنع من ال- اللي هو إن احنا نح- نحط ليه نون
يعني دي فعل ماضي والفعل الماضي ما ينفعش نحط فيه نون اه طب والتانية
نحن صانعون الخير حطينا لأن هو هنا دل على المضارع
انت عايزة تقولي بس بقى يعني عارفة ال- الفكرة واصلة بس مش عارفة تقولي الكلام نفسه طيب نسمع سمية الجملة الأولى يا أستاذ أحمد آه، حذفت الواو الإضافة حذفت النون النون الإضافة ها عشان الواو دي آم، واو الجمع واو الجمع أما التانية الواو واو ال- واو الجمع مذكر آه، واو الجماعة
لا عايزين حد تاني طيب ربنا يحفظكما جزاكم الله خيرا نشوف اتصال اخر عشان برضو ندي فرصه لحد تاني يتصل بينا ويقول لنا الجمله تاني قدامك انا قلت قبل ما ما نحطها قلنا الجمله ما شاء الله قويه شويه كان نفسنا دي يبقى دي سؤال حلقه معانا اختنا السلام عليكم ميرفت يحيى طه من الشيخ زايد اتفضل مين معانا اتفضل اختنا من قنا اتفضلي السلام عليكم صفيه من قنا اتفضلي يا صفيه
الصانع الأولى دي آه، خبر مرفوع علامة رفع آه، ال- الواو لأنه جمع مذكر سالم وحذفت النون للإضافة نعم
أما صانعون فدي آه، اسم فاعل عامل
ما شاء الله الله الله يحفظك طب اعرابها ايه برضو معلش
آه، صانعون آه، خبر مرفوع علامة رفعه الواو والخير خبر مرفوع وعلامه رفعه الواو يعني في الحالتين خبر مرفوع وعلامه رفعه ايه الواو والاثنين يعتبروا اسم
أيوة.
وليست افعال مم.
صح ولا لا اه اختنا انعام بقى وسميه سامعنا ربنا يحفظك يا رب يبارك فيكم اه دول اسماء يا جماعه مش افعال صانعوا هي صانعون هي هي بس الفرق والاثنين جمع مذكر سالم بس واحده شلنا النون للاضافه زي ما اختكم صفيه قالت الله يحفظك يا صفيه سنه كام يا صفيه ثالثه ثالثة سنة أيوة.
الله يحفظك طيب جايبه كام يا صفيه الله يبارك في عمرك تمانية- 98 ما شاء الله اللهم بارك يا رب اللهم بارك طيب يا صفية يبقى صانعه طب معلش حذفت النون للإضافة اللي أخت بقى كانت إنعام عايزة تقوله بس تايه منها الكلام لأن المعنى دل على الماضي المعنى دل على إيه يا صفية؟
على الماضي يعني إيه الماضي؟ يعني إحنا صنعنا الخير صح كده؟ طيب إنما صانعونا المعنى هنا دل على الحال والإيه؟ والاستقبال وهو ده شرط ان اللي بعد منه أعمال أعمال اسم الفاعل آه بالظبط كده ولذلك هنعرف كلمة الخير في الجملة الأولى اللي تظهر قدام حضرتك دلوقتي نعرفها إيه؟
مضاف إليه مجرور بالكسرة والخير جميل.
الثانية تبقى مفعول مفعول به منصوب بالفتحة الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تاخدي السؤال به بقى عشان أنت ممتازة صفية ما شاء الله وأخواتنا برضو المتصلات ممتازات ربنا يحفظ الجميع عايزين بقى حط لنا كان للجملة الأولى وإن للجملة الثانية هقول إيه؟ خلي بالك الضمير المنفصل يحول إلى متصل
آه، كنا صان... آه، كنا صانعون خيرا كنا ايه خير ها
كنا صانعي الخير ايوه كده عشان هتبقى خبر كان منصوب علامة نصب الياء الياء اه يبقى هقول كده كنا صانعي الخير ري عشان يبقى ايه يبقى مجرور طب والتانية حط إن
إننا صانعون الخير إننا صانعون الخير ما شاء الله لا قوة إلا بالله أنا شايف إن ده ما شاء الله يعتبر أقوى سؤال النهاردة في حلقتنا ما شاء الله يبقى نحن صانعو الخير جزاك الله خيرا سمية ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيكي هقول القاعدة تاني بعد إذن حضرتك احنا قلنا إذا دل على الحال والاستقبال يعمل فيما بعده يرفع فاعل وينصب مفعولا إذا لم يدل على الحال والاستقبال يضا- يضاف لما بعده طب معانا أسماء SMS اتفضل ميرفت يحيى طه الشيخ زايد أسماء رمضان الفيوم ها صفاء أسوان مريم الجيزة أحمد ناصر الغربية أسماء أسيوط شيماء عبد الباقي مش كاتبة منين خلصوا كده طيب السلام عليكم اخونا محمد من اسوان اتفضل وبركاته اتفضل يا محمد دلوقتي يا محمد ازيك يا استاذ الله يحفظك خد السؤال اللي أنا مش اول بعده مره اتصل على فكره انا كذا مره اتصلت قبل كده يعني ربنا يبارك فيك يا محمد ربنا يحفظك يا رب يبارك فيك طيب احنا عايزين دلوقتي بقول لك يا محمد نعم لو انا حبيت على نفس الجملة دي اللي قدام حضرتك نحن صانعو الخير نحن صانعون الخير اه عايز اخليها انا حبيبي اقول ايه انا
ها يعني ال- الضمير يك- يكون انا اه
هيكون آه، ونفس الكلام بالظبط
ونفس الكلام في الايه عايز نفس الكلام بالظبط ده سؤال ذكاء شوية برضو يا محمد ربنا يحفظك وانت من الناس الشطار بتقول بتتصل بينا ما شاء الله
اني صانع الخير
لا انا من غير ما احط ان وكان انا أنا عايز سؤال رقم الف بس هيبقى حل لحذف التنوين في الاولى وجود التنوين ادينا حطيتها لك اهو ها انا صانع انا صانع الخير ايوه ما شاء الله والثانيه وانا صانع الخير الله اكبر عليك ربنا يحفظك ما شاء والتانية الله هتكون اسم الثانيه هتكون اسم فاعل عامل ايوه كده ويبقى الخير برضه والخير هيكون آه، مفعول به طيب طب عايز بقى احط كان على انا الاولى دي هل انا الاولى ها
كنت ها صانع الخير كنت صانع الخير ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك الثانيه حط ان على انا برضو كنت صانعا الخير لا انا عايز أه، صح برضو كنت بس عايز ان ان اني ص... اني صانع الخير ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك ما شاء الله يا محمد انت في ثانيه ولا في ثالثه يا محمد الله يخليك ثانيه ولا ثالثه انا السنه الثانيه ان شاء الله ثانيه السنه دي اه ان شاء الله أسأل الله لك ولكل زملائك من طلاب المسلمين التوفيق يا رب الله يخليك ربنا يحفظك ويبارك فيك ممتاز ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله يلا معانا معانا أسئلة أخرى جزاك الله خيرا يا محمد بيقول لي إيه تعتمد فلسطين على كفاح أبنائها عايزين نتعجب من الجملة دي بقى اتعجب منها حضرتك اه اتفضل يا محمد ومعانا سمية محمد يقول الأول نع- تعتمد فلسطين على كفاح ابنائها اه عايز بقى تتع- تتعجب أنت من الجملة دي هنتعجب منها بطريقه غير مباشره لان الفعل الفعل ما ينفعش نتعجب منه بطريقه مباشره لأنه غير ثلاثي جميل هنقول ما اجمل اعتماد فلسطين على كف- كفاح ابنائها أو دي طريقه وممكن ما اجمل ان تعتمد فلسطين على كفاح ابنائها ما شاء الله طب إيه سمية ايوه صح.
اعتماد او ان تعتمد المصدر المؤول والصريح اعرابه ايه
مفعول آه، المصدر المؤول في محل نصب مفعول به والمصدر الصريح برضه اعتماد مفعول به منصوب طب لو قلت ما التعجبيه اعربها يا محمد نعم اعرب ما التعجبيه ها ما اجمل اللي انت قلتها اعرب انا سمية.
اعرب يا سميه ما تعجبية نكر مبنية على السكون في محل رفع مبتدا ما شاء الله واجمل يا محمد فين محمد
الو ايوه انت بعيد عشان في اسوان ولا ايه ما شاء الله ها اجمل اعرب طب قول يا سميه اتفضلي اجمل فعل ألو.
ماضي انا سامعك يا محمد بس انت اللي مش سامعني واضح واضح ان الشبكه فيها حاجه اتفضل اتفضل يا سميه اجمل فعل ماضي مبني على الفتح ها.
في محل نصب تمام ما شاء الله والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر ما الجمله الفعليه صح جدا ما شاء الله عايز بقى تقولي لي حضرتك الجمله اللي بعدها هقول ما اروع التروي التروي فانه سمه العاقل نعمه سمه التروي محمد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كده الصوت واضح
أ- ايوه ايوه تمام ماشي معك.
تمام كده واضح
ايوه معاك يا استاذ طب اقعد انا في حته فيها شبكه طيب الله يحفظ اتفضل قول يا حبيبي آه، كلمه التراوي الاولى اعرف ما اروع التراوي التروي مف... م... م- مفعول به ها مفعول به ماشي قول مف... التروي مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره ولا المقدره
المقدره لا الظاهره بقى ها الظاهره
ايوه عشان ده اسم منقوص تمام ماشي.
تمام طب اختنا سميه ايوه سمية.
التروي فانه سمه العاقل آه، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لف- آه، لفعل محذوف تقديره إلزم جوازا ولا وجوبا
آه، جوا- آه، وجوبا ده مفرد جوازا جوازا ايوه كده ما شاء الله الجمله الثالثه التراوي نعمه سمه التراوي يا محمد
التروي مبتدا مؤخر مرفوع بالضمه المقدره او
او آه،
ها
او خبر مفعول مبتدأ به محذوف تقديره هو ما شاء الله سمية قالتها خبر لمبتدا محذوف تمام طيب اللي بعدها يقول لي ايه عبر عن المصادر الآتية الصريحة بمصادر مؤولة فيما يلي مع أعظم تقدم العلم أجمل بنبوغ الطفل عايزين نعبر بدل المصدر الصريح هنحط مصدر مؤول أنوى الفعل قول يا محمد الأولى اول حاجه ما اعظم ان يت- ان يتقدم العلم قول يا سمية الثانية أجمل بأن ينبغ الطفل ما شاء الله والمصدر المؤول في الأولى يبقى ايه يا محمد إعرابه المصدر المؤول ها
آه، ما في مح في مح في محل ن- ن- آه، نصب مفعول به جزاك الله خيرا طب والمصدر الأول يا سمية في الثانية في محل رفع فاعل ما شاء الله لا قوة إلا بالله ممتازين الاثنين ما شاء الله جزاكم الله خيرا نشوف حد تاني ما شاء الله إجابة ممتازة ورائعة يا نشوف- استاذ احمد اتفضلي يا ممكن سمية اطلب من حضرتك طلب أموريني ممكن حضرتك تشرح لنا درس آم، تأنيث الفعل مع الفاعل حاضر حاضر تأنيث الفعل مع الفاعل مع التجربة الشعرية حاضر
شكرا خالص يا احمد جزاك الله خير ربنا يحفظك ويبارك فيك لأهلك يا رب الله يكرم حضرتك أسئلة اسم اتفضل حسن الخوالد من هنا اتفضل محمود السيد قنا ما شاء الله على أهل قنا اتفضل بس كده طيب ربنا يحفظك طيب احنا بنقول يا جماعة آه الناس اللي معانا ما شاء الله اللهم بارك قارورة اتملت بنقول السؤال اللي بعده جميل قوي اجعل العبارة للمفردة المؤنثة للمفردة المؤنثة ما شاء الله واضح ان اخواننا بتوع اسوان دافيانين ما شاء الله فبيتصلوا بتوع اسكندريه نايمين شويه مش عارف ليه ربنا يحفظهم ويبارك فيهم الدنيا ساقعه اكيد هناك تحت البطانيه بقى ربنا يهديه ها يقول لي المعلم هو الارقى طيب اه انا عايز مفرده مؤنث مش عايز اقولها انا دي اصل انا قلتها انا يعني عايز اسمعك كده بقلبي او اسمع صوتك ها المعلم هو الارقى عايز اشيل مف... أخل... اخليها مفرده مؤنثه الوقت بيجري بسرعه ما شاء الله يا أستاذ طارق طيب حاضر اقولها انا وخلاص بقى طيب المعلمه صح هي برضو صح مش هتفضل الارقى بقى آه لأن هيبقى مح- معرف بقلب فيطابق المفضل في عدد النوع تبقى هي الرقية تمام ما شاء الله اللي قال معايا إجابته صحيحة هقول ضع كلمة لغتنا بدلا من لساننا ضع كلمة لغتنا بدلا من لساننا استاذ ينفع ت- اللي حضرتك بتقوله ده كلمة لغتنا بدل ما تقولها لغتنا صح تنفع على الحكاية تمام هقول لساننا العربي الأفضل بين اللغات أنا عايز أشيل كلمة بقى لساننا وأحطها إيه لغتنا العربية ها لغتنا العربية برضه نفس الحكاية لغة مؤنثة وهنا معرب بال يبقى يطابق يبقى لغتنا العربية الفضلى بين اللغات لغتنا العربية الايه الفضلى بين اللغات ما شاء الله في أسئلة تانية يا أستاذ طارق معانا يظهر يلا الاستفادة عايزين نجيب منها اسم فاعل إيه، هات الماضي استفادة صح اللي بيقول مستفيد ما شاء الله طب اسم مفعول مستفاد صح جدا اكشف عنها في المعجم هتبقى فاء وياء ودال فيدا طيب هقول لا يعمر الكون إلا بالعلم ضع غير مكان إلا ضع غير مكان إلا احنا بنعرب ما بعد إلا وبندي نفس الإعراب لغير طب اللي بعد إلا مجرور بالباء يبقى غير هتبقى مجرورة بنفس الإيه الحرف الباء يبقى أقول كده لا يعمر الكون بغير العلم اتفضل مصطفى جمال مش كاتب منين ومحمود أحمد مش كاتب منين برضو القليوبية ونعمة سليمان مش كاتبة منين ما شاء الله طيب هنبدأ سؤال الحلقة الأول يا أستاذ طارق، اتفضل حضرتك سؤال حلقتنا النهاردة يا ترى إيه كن إيجابيا ولا تكن سلبيا كن إيجابيا في إصلاح بلادك كن إيجابيا في المشاركة في الخير في النظافة في التعمير ولا تكن سلبيا طيب هنعرف كلمة كن ونعرف كلمة تكن والإجابة زي ما حضرتك عارف بتبعتها لنا عبر البريد الإلكتروني أربك الرحمة دوت تي في أو بتبعتها لنا إن شاء الله على صفحة البرامج التعليمية اللي هي شبه بقت خاصة باللغة العربية على الفيسبوك حضرتك عارف ده وعارف ده الناس كلها اللي بتبعت لنا ما شاء الله وبنقول الأسامي اللي بتجاوب إجابات صحيحة هنقول يا ترى هنحاول مع بعضينا كده ناخد كل حلقة إن شاء الله حكمة نقولها مع بعض يا ترى نبدأ بحكمة إيه النهاردة فأول مرة نقولها نقول قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي أمرنا بإخلاص العبادة لله تعالى وقال الشاعر فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان آه لكن بأحسنه مع الإيمان يبقى نحقق الإيمان هي حكمتنا النهاردة نحقق الإيمان وبعدين نبدأ نخلص العمل للرحمن سبحانه وتعالى عز وجل فنسأل الله لنا ولكم الإخلاص والقبول في كل أعمالنا ما شاء الله الورق النهاردة كتير اللهم بارك ويحفظ يا رب تمام كنا عايزين حد يشارك معانا يشيل ورق بس أهو واحدة من تحت خالص أهي ولا من النص أنا قلبتهم بسم الله معانا السيد خميس من البحيرة أخونا السيد خميس من البحيرة ما شاء الله ابعت اسم حضرتك رقم تليفونك يا ريت اسمك ثلاثي وانا بتصل بيك ان شاء الله وتبعت لي العنوان انا على تليفوني باذن الله عشان ارسل لك الكتاب بتاعنا اسال ان يحفظكم وان يبارك فيكم وان يوفقكم الى كل خير آه بالله لا تنسوا الدعاء لنا جميعا لكل العاملين في هذا الصرح الشامخ اسال الله عز وجل ان يرفع قدرهم في الدنيا والاخره ولكل القائمين عليه وخصوا من بينهم شيخنا المفضال الحبيب شيخ محمد حسان ولا تنسوا أخاكم الفقير من صالح دعواتكم جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإلى لقاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته